باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين انا كلمتكم قبل كده عن مفهوم الطموح ومفهوم الراحه والتعب ومفهوم العثره ومفهوم الخدمه ومفهوم القوه واريد ان اكلمكم اليوم عن مفهوم المحبة والصداقة ايه مفهوم المحبة والصداقة المفروض ان المحبة موجهة قبل كل شيء الى الله تبارك اسمه ويقول الكتاب في سفر التثنية اصحاح خمسه تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك فما دام من كل قلبك يبقى المحبة كلها لله إذا باقي المحبات الأخرى نحبها إزاي؟ نحبها من داخل محبتنا لله تحب الرب إلهك من كل قلبك يعني كل قلبك أعطيته لربنا وجوه هذا القلب اللي أنت أعطيته لربنا تحب الناس عشان كده قال الثانية مثلها تحب قريبك كنفسك مش معقول طبعا محبة القريب تبقى زي محبة ربنا أمال ليه قال مثلها؟ لأنها من جوه محبة الله يعني جزء من محبتنا لله يبقى كل محبة خارجة عن محبتنا لله هي محبة خاطئة يبقى كان بالأولى بقى اللي بيحب واحد أكثر من ربنا قال من, من أحب أحد أكثر مني فلا يستحقني أحب أب أو أم أو ابن أو ابن أو زوجة أكثر مني فلا يستحقني يبقى نمرة واحد المحبة أصلا لله وكل محبة من داخل محبتنا لله كل محبة خارج المحبة دي تبقى غلط أو أزيد من المحبة دي تبقى غلط هذه المحبة في منها محبة طبيعية المحبة الطبيعية زي المحبة اللي فيها رابطة الدم المحبة بين الأم وأولادها أو بين الأب وأولاده كل المحبة دي محبة طبيعية وفي محبة مكتسبة بالوقت اللي هي محبتنا لباقي الناس سواء أصدقاء أو أقرب أو أقارب أو خطيب وخطيبة أو زوج وزوجة إلى آخره دي محبة مكتسبة في درجات في زمالة وصداقة وتعاون وإعجاب وحب الزمالة يعني اثنين مشتركين في عمل لكن بينهم وبين بعض تجاوب وفكر مشترك زمالة جايز تتطور إلى صداقة في تعاون ناس بيشتغلوا في عمل مشترك مع بعض بيتعاونوا أو في منفعة مشتركة او في مصلحة مشتركة جايز برضو تكون صداقة اذا المسألة دخلت في دور اعجاب يبقى جايز تتطور الى محبة لكن المحبة غير الاعجاب لانك جايز تعجب ببطل من ابطال الرياضة لكن مش معناها انك بينك وبينه محبه جايز تعجب بكاتب من الكتاب يكون في بينك وبينه صلة فكرية لكن ربما لا تصل إلى المحبة المحبة عبارة عن التقاء قلبين أو اتحاد قلبين بمشاعر واحدة أو اتحاد عدد كبير من القلوب بمشاعر واحدة على شرط أن تكون داخل محبة الله داخل محبة الله هذه المحبة مفروض انها تكون محبة عاقلة وحكيمة لان في ناس بيضروا غيرهم بمحبتهم لازم تكون محبة عاقلة وحكيمة القديس إغناطيوس قال لأهل روما أخشى إن محبتكم تسبب لي ضررا ياما ناس بيضروا غيرهم بمحبة غير حكيمة وتكون أيضا بمحبة طاهرة ليست فيها خطية ولذلك نحن نفرق بين المحبة والشهوة أنا قلت قبل كده لبعض الصحفيين اللي طلبوا مني التفريق بين المحبة والشهوة ان الشهوة تريد دائما ان تأخذ والمحبة تريد دائما ان تعطي لذلك دايما المحبة مرتبطة بالعطاء والبذل واحيانا بالتضحية ان كانت محبة حقيقية يعني ايه الكلام ده؟ يعني افرض في محبة بين شاب, شاب وشابة ومحبة جسدية مثلا الاتنين بيضيعوا سمعة بعض هو بيضيع سمعتها وهي بتضيع سمعتها والاتنين بيضيعوا طهارة بعض وقدسية بعض والاثنين بيشغلوا فكر بعض وبيضروا بعض وجايز يضيعوا مستقبل بعض يبقى دي محبة دي شهوة المحبة الحقيقية لا تكون فيها محبة الإنسان لذاته لشخص لأن زي ما قلت المحبة عبارة عن عطاء فإذا كان هو يمتع ذاته على حساب غيره يبقى بيضر غيره ويبقى شخص أناني إذا كان بيمتع ذاته على حساب غيره وبيضر غيره يبقى شخص أناني ودي ما تعتبرش محبة ياما الناس بيستخدموا كلمة محبة استخداما خاطئا وخصوصا في الامور الشبابيه وهي ليست محبه على الاطلاق هي ارضاء للذات او متعه للذات بطريقه غير روحيه كل واحد فيهم بيضر الاخر وبيقولوا محبه المحبه مفروض انها تكون المحبة الحقيقية يعني تكون محبة دائمة يعني ايه محبة دائمة يعني افرض اتنين بيحبوا بعض عايزين المحبة بتاعتهم دي تستمر بعد الموت وتبقى في الأبدية ولا تبقى محبة على الأرض فقط لا يمكن تستمر في الأبدية إلا لو كانت محبة طاهرة والاثنين هيروحوا الفردوس معا ويروحوا ملكوت الله معا لكن لو واحد ضيع واحد منهم في السكة وفي الأبدية مش هيلتقوا مع بعض يبقى محبة إيه دي؟ يبقى لو عايزين ناس يحبوا بعض ويعيشوا مع بعض في الأبدية مع بعض يبقى لازم تكون محبة طاهرة مقدسة الاتنين يسندوا بعض في الحياة المقدسة ويبقوا مع بعض في الأبدية وهكذا لو كانت محبة بين مجموعة مقدسة بيحبوا بعض هنا وهيلتقوا مع بعض في الأبدية لكن اتنين يحبوا بعض محبة خاطئة لفترة معينة من الزمن ويمكن واحد يتوب والتاني ما يتوبش فاللي يتوب يروح الفردوس واللي ما يتوبش يروح الجحيم ويلاقي فين اللي بيحبه يبقى المحبة الحقيقية الروحية تكون محبة دائمة يلتقوا فيها مع بعض في الأبدية توجد أنواع من المحبة الخاطئة المحبة الخاطئة ممكن تكون خاطئة في ذاتها او في الاسلوب بتاعها او في الوسيله بتاعها بتاعتها او في النتيجه بتاعتها ازاي يعني خدوا مثلا محبه رفقه لابنها يعقوب بتحبه بتحبه وعايزاه ياخد البركه نوع من المحبه لكن لجأت الى طريقه خاطئه خلته يخدع بيها أباه إسحاق وياخد البركة بالخداع وربنا ما سابوش فضل الخداع معاه يضره في حياته فخاله لابان خدعه في الزواج من راحيل وليئة وخدعوا في أجرته وأولاده خدعوه من جهة يوسف وعاش تعبان يبقى دي محبة لكن الوسيلة بتاعتها خاطئة مفروض المحبة تبقى محبة روحية والوسيلة روحية كمان نلاحظ انها لم تكن محبة شاملة ازاي رفقة وهي بتحب يعقوب وعايزاه ياخد البركة ما كانتش محبتها كاملة لزوجها اسحاق لما خدعته وتسببت ان يضحك عليه يبقى محبه هنا نحب واحد على حساب واحد نحب واحد ونخدع واحد يبقى المحبه الحقيقيه تكون محبه شامله تشمل الكل دي المحبه في مفهومها الحقيقي تشمل الكل لدرجة ان ربنا يسوع المسيح بيقول لنا نحب حتى اعدائنا وحتى المسيئين الينا وحتى الذين يطردوننا لان المحبة تكون محبة شاملة لما انت تحب ناس وما تحبش ناس يبقى محبة مش مظبوطة لانه يبقى القلب برضه فيه شيء من عدم المحبة بالنسبة للاخرين كمان مثلا لما نقول محبة إيزابيل لزوجها آخاب في سفر الملوك الأول 21 أحبته بطريقة خاطئة تساعده فيها على الشر وتسهل له الشر وتخليه يستولي على حقل نابوت يبقى الوسيلة خاطئة والمحبة أيضا ليست محبة شاملة لأنها كانت بتحب أخاب وفي نفس الوقت ما بتحبش نابوت أهو دول خطأين مع بعض عدم شمول المحبة وأيضا الوسيلة الخاطئة في محبة تكون محبة خاطئة في نتائجها محبة خاطئة في نتائجها زي مثلا السيدات او الفتيات او النساء اللائي هتفن فرحا بانتصار داوود على جولياث وقالوا ان شاول قتل الالوف وداوود الربوات فجابوا له مشاكل في حياته وخلوا الراجل يحسده ويغير منه ويدبر له متاعب لاسم المحبة طب ما تسكتوا ايه لازمة انكم تهتفوا للراجل بطريقة تثير الجو عليه او مثلا الناس الذين هتفوا لهيرودس الملك وقالوا له ليس هذا صوت انسان بل صوت اله وجه الملاك ضربه ضربه فمات ودوت هنا محبه خاطئه محبه تجيب مشاكل تجيب مشاكل او مثلا محبة تضيع ناس زي الهرافقة والذين انحرفوا لاهوتيا وبقى لهم انصار يدافعوا عنهم وينادوا بافكارهم فالتانيين اتثبتوا في هرطقتهم لغاية لما ضاعوا لا انتوا فكركم اللي يشجع واحد خاطئ على خطأه دي هتبقى محبة كتير من الناس يحب واحد هم يدافع عنه في الصواب والخطأ ويشجعه في كل طرقه مهما كانت خاطئة زي مثلا الناس اللي يعجبوا بواعظ خاطئ في عقيدته فيصرفوا عليه ويأجروا له الأماكن ويعملوا له ويعملوا له لغاية لما يضيعوه محبة خاطئة لذلك المحبة مفروض تكون محبة مقدسة ولله أولا يعني اللي بيشجع واحد في عقيدة خاطئة ما بيحبوش ربنا لأن ربنا بيقول إيه مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكره للرب فانت لما تدافع عن واحد غلطان وعايز تنقذه بدفاعك كما تظن وتخليه يستمر في الخطأ بتاعه يبقى انت بتضره وبتشجعه على الخطأ وبتشترك في مسؤولية الخطأ معاه ولما يضيع يبقى انت احد الاسباب التي أضاعته وفي نفس الوقت لما تدافع على واحد مخطئ تبقى ضد الحق والحق هو الله تبقى ضد الله يبقى دي مش محبة الأم اللي تغطي على ابنها وتداري عليه في أخطائه علشان أبوه ما يعرفهاش تبقى بتضره وبتشجعه على الغضب وبتدلله تدليلا خالي من المحبة الحقيقية المحبة الحقيقية انك تدافع عن الانسان في الحق ولا تدافع عليه في الخطأ لئلا يستمر في الخطأ ويهلك وتبقى انت مشترك في هلاكه لذلك المثل بيقول اللي بيبكيك بيبكي عليك واللي بيضحكك بيضحك عليك بتحب واحد ما تدافعش عنه خطأه إذا كنت بتدافع واحد انقذه من خطأه خده إلى التوبة قول له مش صح اللي أنت بتعمله هي دي المحبة الحقيقية لكن تدافع عليه في خطأه فيستمر في خطأه تبقى أنت مشترك معاه في الدينونة وما تبقاش بتحبه محبة حقيقية ما تبقاش بتحبه محبة حقيقية المحبة الحقيقية انك تنجيه من اغلاطه مش تدافع عن اغلاطه المحبة الحقيقية انك تقوده الى التوبة مش تخليه يستمر في الغلط ولذلك كان التوبيخ احيانا نوع من المحبة وكان التأديب التأديب نوع من المحبة والكتاب بيقول الذي يحبه الرب يؤدبه في ناس بيفتكروا ان العقوبة ضد المحبة لا ابدا العقوبة تتفق مع المحبة علشان الانسان ما يستمرش في الغلط المحبة شيء والتدليل شيء آخر والملق والنفاق شيء آخر لأن اللي بيتول... بيتملق مخطئ بيساعده على استمرار الخطأ ساعات ناس يفتكروا المساعدة على الخطأ نوع من المحبة يعني ايه مثلا تسهيل زواج غير شرعي يقول لك يا عيني مسكين وعايزين نمرر لهم الامور ثم وجايز الخطأ ده يقع فيه رجال الكهنوت اكتر ان بيسهلوا حاجة غلط الزواج غير شرعي طب لو قعد طول عمره في الزواج الغير شرعي والزواج خطية يبقى اللي سهل له الخطية مشترك معاه فيه وإذا كان الزواج ده ياخد عليه دينونة يبقى اللي سهله له يشترك معاه في الدينونة طول عمره يبقى دي محبة أو مثلا في حكاية الزواج أم تقول عايزة تساعد بنتها على الزواج بأي طريقة اهي نسويها ولا مش عارف نلمها وما اعرفش بيقولوا ايه المهم يسهل يسهل لها الزواج فتزوجها زيجة تقعد تعيس بيها طول حياتها دي محبة يا بنتي ده كويس ليكي ولازم تتجوزيه طب مش عايز يبقى انت عايزه تموتيني عايزه تجيبي لي سكر عايزه تجيبي لي ضغط لغايه لما ترغبها على الجوز من الواد وتقعد تعيسها طول حياتها دي محبة مش محبة لذلك قوانين الكنيسة تقول لازم توجد موافقة موافقة قلبية مش موافقة بالضغط في أمور الزواج تلميذ يشفق على زميل له في الامتحان فيغششه دي محبة وهو بيغششه ده ساعات هو لو ما غششوش ضميره يبكته انه ما بيحبوش لكن دي محبة خاطئة لأن الوسيلة وسيلة خاطئة أبونا يعقوب بيحب يوسف اداله قميص ملون وفضله على إخواته دي محبة ده ضره بالشكل ده واخواته بقوا يغيروا منه ويصابوه لغاية لما باعوه وعملوا فيه البدع دي محبة لا دي مش محبة فالتدليل الخاطئ ليس محبة الدفاع الخاطئ ليس محبة التزويج الخاطئ ليس محبة التغطية على أخطاء الآخرين ليست محبة آه ساعات محبة واحد يحب واحدة يتجوزها يقول أنا بحبها بتحبها ما قلناش حاجة ويتجوزها كويس وبعدين بعد ما يتجوزها يحدثها في البيت لا تخرج ولا حد يشوفها زي ما يكون واحد اشترى عصفور جميل وحطه في قفص وقفل عليه ومنعه عن الطيران ومنعه عن اغصان الاشجار ومنع فهذه محبه لا دي مش محبه ده زي ما يكون واحد عايز يستحوذ على واحد عايز يشتريه عانية انه يكون ليه لوحده محدش يبص له الا هو محدش يكلمه الا هو محدش يضحك معاه الا هو نوع من الانانيه وليس من المحبه في نوع من المحبه فيها اسلوب خاطئ وقع فيه حتى الرسل انفسهم يعني لما بطرس بيحب المسيح ورفع السيف وقطع ودن العبد بيحبه بيحبه لكن عبر عن المحبة بطريقة خاطئة بطرس لما السيد المسيح في متى 16 قال لهم ابن الإنسان هيسلم لأيدي الخطاه ويقتل ويموت وفي اليوم الثالث يقوم مسكه على جنب كده قال له حاشاك يا رب انك تعمل كده اوعى تعمل كده تموت تموتش ابدا قال له اذهب عني يا شيطان لانك معصره لي دي مش محبه اي واحد يمنع المسيح عن الصليب وما ما بيحبوش المحبه الحقيقيه لا تكون بطريقة خاطئة لازم تكون محبة حكيمة زي مثلا نوع من الحنان الخاطئ أم تيجي لابنها وتقول له يا ابني هتصوم صيام الرسل شهر ولا 35 يوم ولا 40 صحتك وضعفك والبروتين والأحماض الأمينية الرئيسية وتقول له ما تصومش ده حنان خاطئ ومش محبة المحبة الحقيقية تدربه على الصوم المحبة الحقيقية تدربه على الصوم ده أكتر من كده إن أم من دول تروح لأب اعتراف ابنها وتقول له أرجوك امنع الواد على الصوم الواد هيموت هيضعف وشه اصفر وجراله وجراله وجراله وأنا خايف عليه من الأنيميا دي ما بتحبوش دي ما بتحبوش ده اسمه حنان خاطئ حنان خاطئ صدقوني انا في اعجاب كثير وفي عجب اكثر اتذكر تلك الام القديسه في زمن الاستشهاد اللي ذبحوا اولادها الخمسه على حجرها وهي بتشجعهم على الموت وعلى الاستشهاد وتقول لهم خلاص اديكم اقتربتوا هتروحوا مع المسيح هي اهو ده المحبة الحقيقية مش محبة خاطئة خايف عليه من الصيام كم يوم دي مش محبة علشان كده احنا لما نتكلم عن المحبة نتكلم عن المحبة الحقيقية التي تهدف الى خلاص نفس الانسان والى نجاحه بطريقه روحيه المحبه الحقيقيه هي محبه عمليه بيقول لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق زي واحد بيحب الفقراء يجي له واحد فقير يطلب منه مساعدة فيعطيه بدلا من المساعدة صلاة يقول له ربنا يحنن عليك يحنن عليك طب ما يحننك انت عليك هو بس يحنن عليك الآخرين لو واحد بتحبه تحبه محبة عملية مش مجرد كلام المحبة اللي فيها العطاء والبذل لما في سفر النشيد بيتكلم عن المحبة بيقول اجعلني خاتما على قلبك وخاتما على ساعدك خاتم على قلبك يعني في عواطفك من جوه في مشاعرك وخاتم على ساعدك يعني ايدك تكون معاه ايدك تكون معاه على ساعده لكي يساعده الساعد يمد ايده ليه يبقى مش مجرد محبه بالكلام او باللسان الرسول بيقول لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق يعني بطرس الرسول مره احب بالكلام وقال له يا رب لو انكرك الجميع لا انكرك انا ولو ادى الامر ان انا اموت معاه ولو ادى الامر ان انا اتسجن ولو ولو ولو كل دي محبه بالكلام كان خاتما على قلبه واول ما جت حكايه على ساعده خاف وانكره ثلاث مرات اجعلني خاتما على قلبك في مشاعرك الجوانيه وخاتما على سعادك في مد يد المعونه في المحبه العمليه ليست مجرد محبه الكلام الكلام كتير وممكن ان الناس يتكلموا زي ما هم عايزين لكن المحبه الحقيقيه تبان في وقت الضيق تبان في وقت الاحتياج اليها ولذلك نجد ان المحبة الطبيعية بين الاب بالاب والام لاولادهم محبة عملية بيتولى الطفل من صغره في صحته في غذائه في تعليمه في كل شيء محبة عملية الراعي بالنسبة لشعبه بيقول الراعي الصالح يبذل نفسه عن انصراف هذه المحبة العملية بيقول الكتاب ان الله بين محبته لنا ان فيما نحن خطاه مات المسيح لاجلنا محبة عملية انه نزل تجسد فداهم بدمه مات عنهم اعطى مثلا للمحبة العملية هذه المحبة ممكن تكون عاطفة لكن العاطفة أيضا تترجم إلى عمل عشان كده ربنا بيقول يا ابني أعطيني قلبك طب أعطيك قلبي مجرد عواطف قال لا من يحبني يحفظ وصاياي من يحبني يحفظ وصاياي انت بتحب ربنا محبة نظرية ولا محبة عملية إن كانت محبة عملية تحفظ وصاياه إن كانت محبة عملية تنشر ملكوت الله على الأرض إن كان محبة عملية تخدمه وتخدم بيته وتخدم أولاده وتخدم كنيسته دي المحبة العملية لكن أحب ربنا وأنا قاعد إيه دي؟ بس في قلبك وحياتك وعملك وتصرفاتك هذه المحبة العملية بكل إعجاب الواحد يفتكر الناس الذين ذهبوا ينشرون كلمة الله في بلاد تأكل لحوم البشر تأكل لحوم البشر لكن محبة عملية مستعد ان يبذل من اجل ربنا يعطيهم كلمة الحياة لكي يتغذوا بها ولو هم اتغذوا به هو ايضا يعني يتغذوا بكلمة الله ويحلوا بيه ده اللي كان موجود ازاي ناس بيحبوا ربنا وبيبذلوا ذاتهم من اجل الله لما نتكلم عن المحبه مش بنتكلم بس عن المعاملات بين الناس بعضهم وبعض نتكلم ايضا عن العلاقة مع الله شوفوا المسيح لما بيتكلم عن هذه المحبة ويتكلم على تلاميذه في الاصحاح المحبوب المشهور يوحنا 17 قال له الكلام الذي اعطيتني قد اعطيتم بس كده وعرفتهم اسمك وسأعرفهم لكي يكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا أيضا فيهم عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا أيضا فيهم طب لما أعطاهم هذا الكلام وعرفهم اسم الرب وأعطاهم هذا الحب يجي واحد منهم زي بولس الرسول يقول بأصفار مرارا كثيرا بأخطار في البر بأخطار في البحر باخطار من جنسي باخطار من اخوه كذبه في برد وقل في جوع وعطش بضربات مرارا كثيره ايه كل ده ده الحب الحب اللي احب به ربنا وبذل ذاته من اجل ربنا طب وانت عملت ايه في حبك يقول لا ده انا احب ربنا اخر حب كلام ولا عمل كلام ولا بذل ولا عطاء تحب ربنا اضبط نفسك تحب ربنا اضبط لسانك اضبط فكرك اضبط شهواتك تحب ربنا انشر الكلمة بتاعته في كل مكان تحب ربنا احتمل من اجله تحب ربنا تكون شاهدا له قال لهم ولكنكم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا كمجرد واجب لا كحب الكرازة حب والخدمة حب والصلاة حب والصلاة حب لأن اللي بيحب ربنا عايز يكون معاه في كل حين يقول له باسمك ارفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسم هذه الحب لكن محبة كده بدون عمل ما تنفعش أبدا احنا عايزين المحبة الحقيقية المحبة العاملة وبعد ايه الكتاب يقول المحبة فلتكن بلا رياء يعني ايه محبة بلا رياء يعني محبة حقيقية تحبه في وشه زي ما تحبه في ظهره تحبه في حضوره زي ما تحبه في غيبته تحبه محبة حقيقية زي ما تحبه بلسانك تحبه بقلبك تحبه بإرادتك تحبه بعملك محبة بلا رياء يا ما احنا بنحب ربنا محبة برياء من ألسنتنا فقط وفي حياتنا لا نكتفي كده وتفضلوا نصلي